إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله لقاء جديد مع سلسلة قصص التابعين وحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم سيكون في هذه الليلة حول قصة أحد التابعين العظام ها نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين إنه الرجل الذي كان يضرب به المثل في التوبة الصادقة فقصته تبعث الأمل في قلوب المخطئين لكي يعودوا إلى ربهم تائبين عابدين مخلصين إنه التابعي الجليل مالك ابن دينار رحمة الله عليه ولعلك تسأل وتقول من هو مالك بن دينار وإذا بالإمام الذهبي رحمه الله يجيب على سؤالك ويقول عن مالك بن دينار أنه علم العلماء الأبرار علم العلماء الأبرار معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه وسمع ممن بعده وحدث عنه وعن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم وثقه الإمام النسائي وغيره فهو عالم ثقة في الحديث واستشهد به البخاري وحديثه في درجة الحديث الحسن اللي هو مين بقى مالك بن دينار قيل كان أبوه دينار من سبي سجستان وكناه الإمام النسائي أبا يحيى وقال هو ثقة يعني تاخد منه الحديث وقال محمد بن سعد مالك يعني مالك بن دينار مالك ثقة قليل الحديث ما رواش أحاديث كتير لكن أحاديثه حسن وصحيح كان يكتب المصاحف طب ما تيجي نشوف قصة توبة مالك بن دينار اللي وصلته بعد كده للمكانة العظيمة اللي احنا قدمنا بيها دي بس قبل ما نتعرف على قصة توبته بنذكر ونعرف تاني الفرق بين التابعي والصحابي الصحابي هو من عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الدين والملة ولم يغير ولم يكفر ده اسمه ايه صحابي اما اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه تابعي خلاص كده طيب واحد عاش بعد النبي ما مات او اسلم بعد النبي ما مات او ولد بعد النبي ما مات ودخل الاسلام يبقى اسمه ايه تابعي برضه خلاص كده طيب واحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن بالنبي يبقى اسمه ايه كافر خلاص طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه صحابي لكن لو حرم من الرؤية يبقى اسمه ايه تابعي طب تعرف ان في صحابي تعرف ان في واحد ما شافش النبي وهو صحابي برضو احنا لسه قايلين ان اللي ما شافش النبي يبقى تابعي لا في واحد ما شافش النبي وهو صحابي مين عبد الله بن ام مكتوم عشان كان رجل اعمى فما شافش النبي فهو صحابي سؤال ينفع فزوره ده صح ينفع مسابقه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب تعالى نرجع بقى الملك بن دينار ونشوف قصة توبته وقبل ما نتكلم بقى عن قصة توبته فأنا عايز أقول ما أجمل التوبة وما أجمل العودة إلى الله تبارك وتعالى إنك عندما تسمع قصص التائبين فأنت تسمع قصص الذين يحبهم الله رب العالمين ولا ربنا بيحبه يتوب عليه قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى بدليل الآية إن ربنا بيحب إيه التوابين ودي في سورة البقرة والآية دي جميلة قوي ما تنساهاش على فكرة عارف رقمها إيه في سورة البقرة تلات اتنينات اتنين اتنين اتنين ميتين اتنين وعشرين يعني ما ينفعش تتنسي خلاص كده الآية 222 في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يبقى اللي عايز ربنا يحبه يتوب وعشان كده هنتكلم الليلة دي عن قصة واحد تاب مالك بن دينار قد كان مالك بن دينار في بداية حياته مكبا على الذنوب والمعاصي وشرب الخمر ثم حدثت له قصة عجيبة كانت سبب توبته صلى على الرسول بقى كده صلى الله عليه وسلم وركز بقى معايا وافتح لي ودانك وقلبك وعيش بقى معايا القصة دي لعلك تريد أن تعرف قصة توبته فهيا لنتعايش بقلوبنا مع هذه القصة الرائعة ذات يوم فرغ أبو يحيى مالك بن دينار رحمه الله من كتابة المصحف ثم خرج من داره إلى المسجد فأتاه فصلى بالناس الفريضة وجلسوا هم ينتظرونه واستوى هو قائما فركع وسجد ما شاء الله أن يركع ويسجد ثم انتفل من صلاته أو انفت انفتل من صلاته عفوا انفتل يعني ايه انصرف من صلاة خلص صلاة خلاص فقام إلى اسطوانته التي يستند إليها ايه الاسطوانة دي زي ما انت قاعد كده بالظبط دلوقتي اللي هو العمود اللي في المسجد فقام وسند عليه وتحلق الناس حوله جموعا خلف جموع حلقات خلف بعضها يذهب فيهم البصر مرة هنا ومرة هناك من كثرتهم وامتدادهم حتى تغطى بهم المسجد على سعته وامتداد آفاقه المسجد بقى مليان ومد الإمام عينيه في الناس ثم أطرق إطراقة طويلة والقوم كأن على رؤوسهم الطير مما سكنوا لهيبته نظر كده نظرة وسكت شوية وكل الناس قاعدة منتظرة هو هيقول ايه زي ما انتوا قاعدين دلوقتي المسلمين عايزين تعرفوا هنقول ايه ايه القصة صح صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فالمقصود أطرق إطراقة طويلة والقوم كأن على رؤوسهم الطير مما سكنوا لهيبته ومما عجبوا لخشوعه ثم رفع الشيخ برأسه وقد تعلقت بجفنيه دمعة ونظر شوية كده في الأرض بعدين رفع رأسه عشان يكلمهم فلقوا عينيه فيها ايه الدموع وأشرقت على شفتيه ابتسامة فبدر شاب صغير فسأله ما السبب في بكاء الشيخ لماذا تبكي يا شيخ وكان الفتى قريبا من الإمام يجلس في الخط الذي يمتد فيه بصره فتأمله الشيخ طويلا يقلب فيه طرفه كالمتعجب ينظر للغلام ويتعجب ثم لم يجبه لم يرد عليه كأنما أخذته عن نفسه حال لا يثبت معها شيء فما يرى فكأنه لا يرى أي شيء غير اللي بيدور في إيه في خاطره وفي فكره وفي عقله وازداد الناس عجبا يعني الغلام سأله وهو ما جاوبش وعينه دمعت وما قالش فالناس كلها ايه منتظرة عايزين يعرفوا إذ كانوا لم يجربوا عليه من قبل هذا الصمت ما كانوش متعودين وكان دايما لما يجي يقعد المجلس يبدأ ويتكلم المرة دي جالس ساكت ما بيتكلمش وبينظر للأرض وعينيه بتدمع الناس تسأله ما يجاوبش وإذ كان هو لم يقطعه سؤال قط ولا تخلف عن جواب قط مش عادته يعني من عادته لما حد يسأله يجاوب فاهم ازاي فقال الناس في أنفسهم إن للشيخ لشي... لشأنا أكيد في حاجة في شيء شغله ولابد أن يكون من وراء صمته هذا شعاب في نفسه تعتلج فيها معان وتعترك ذكريات ولم يلبث الإمام أن تبسم إلى الناس ثم قال لقد حضرتني ذكرى فبكيت وتمثلت رؤيا فتبسمت فأما الذكرى ركز بقى عشان هو اللي بيحكي دلوقتي فكانت حول الحسن البصري وأنتم تعرفون الحسن البصري تعرفون أنه العالم الزاهد الورع وأنه كان مولى لآل أبي أيوب الأنصاري وأن أمه أم الحسن البصري كانت أمة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه فربما ضر ثديها له فشرب فالناس يرون أن الحكمة والفصاحة والزهادة إنما هي من بركة ذلكم الثدي الكريم من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أم الحسن البصري في الرضاعة يبقى النبي أبو الحسن البصري في الرضاعة شفت بقى الحسن البصري وصل للدرجة دي ازاي ثم لعلكم لم تنسوا ما يصفه به الواصفون من أنه كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميم كانوا لسه دفن واحد حبيب عليه قوي عزيز عليه قوي من زهد الحسن البصري دايما تلاقيه حزين متألم علشان خاطر الدنيا اللي بتاخد الناس والآخرة اللي الناس مشغولة عنها والدنيا اللي الناس مشغولة بيها وهكذا فكل ما تشوفه تلاقيه حزين بي- بيفكر في ذنوبه في معاصيه في تقصيره مع ربنا في حال الناس في حال نفسه خايف من الآخرة خايف من النار خايف من العقوبة خايف من العذاب خايف من الحساب خايف من أن يقف بين يدي الملك الوهاب يسأله عما ذهب وعما جاء به فكأنه دفن واحد حميم صاحبه عزيز عليه قريبه حبيبه قال مالك ابن دينار وإذا جلس فكأنما يتهيأ لتضرب عنقه لما يجلس من شدة خوفه من الله عز وجل تلاقيه جالس خاشع كأن واحد منتظر ان رقبته هتتقطع واحد منتظر ان رقبته هتقطع ومفيش في ايده حاجة ولا حيلة هيبقى حاله عامل ازاي منكسر خاشع ذليل هو ده كان حال الحسن البصري وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له أول ما يسمع كلمة النار ممكن يغمى عليه يقول لك ما حدش هيخش النار غير أنا رغم زهده وورعه ولقد كان الحسن على ذلك شيخا لي مالك بن دينار بيقول كان شيخي هو الحسن البصري كان شيخا لي أفزع إليه كلما مسني هم أما في مشكلة أجري على الحسن البصري أو نزلت بي شدة أهرع إليه فما ذكرته في مجلسي هذا وتمثلت ما كان يحيط يحيطه به أعداؤه من ألوان الدس والكيد رحمته كل ما افتكر الناس كانوا بيقعدوه ازاي وانا قاعد دلوقتي في المجلس ده فبترحم على الحسن البصري فهذه هي الذكرى التي بكيت لها وأما الرؤيا التي تبسمت لها حين تمثلتها فإني مخبركم عنها في قصة لتنتفعوا عني بما أقول هقول لكم القصة يمكن تفيدكم يمكن تنفعكم كنت في صدر أيامي في بداية حياتي شرطية كنت أمين شرطة ده مين مالك بن دينار ركز بقى عشان هيحكي عن نفسه بقى كنت شرطيا كان امين شرطة كان ضابط وكنت آنئذ في إبان الحداثة أتفتى وأتشطر ضابط بقى ولا أمين شرطة وليا سلطة وكلمتي مسموعة أعمل اللي أنا عايزه وكنت قويا معصوبا في مثل خلقة الجبل كنت عضلات برضه زي مثلا امن مركزي كده ولا صعقة ولا حاجة فكنت قويا معصوبا في مثل خلقة الجبل من غلظ وشدة كمان قلبي زي الحجارة لو الاقي واحد قدامي بيموت من الضرب او التعذيب ولا يهز شعره فيا زي امن الدولة يعني وكنت شديد القسوة حتى كأن بين أضلاعي صخرة لا قلبا فلا أتأثم ولا أتحرج أعمل أي معصية أنا عايزها وكنت مدمنا الخمر كنت مدمنا على الخمر لأنها روحانية شيطانية يبتغي السعادة فيها من عجز أن يحصل أو يحصل السعادة من روحانية ربانية فبينما أنا ذات يوم أجول في السوق أرقب السارق وأعد الجاني وأتهيأ للنزاع دور على أي حرامي أي حد عشان يمسكه يقبض عليه يمسك واحد مشبوه واحد مسجل خطر في السوق إذا رأيت اثنين يتخانقان اثنين بيتخانقوا مع بعض وقد خنق أحدهما الآخر فأسرعت إليهما وإذا المظلوم الضعيف يقول للظالم القوي لقد سلبتني فرح بناتي انت خدت مني فرحة بناتي المظلوم الضعيف بيقول للظالم القوي اللي ماسكه خانقه بيقول له يعني الضعيف بيقول للقوي ده بيقول له ايه بيقول له انت خدت مني فرحة بناتي وسيدعون عليك ولن تصيب بعد ذلك خيرا أبدا فإني ما خرجت إلى هذا السوق إلا اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خرج مسلم إلى سوق فاشترى منها شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور إلا نظر الله إليه نظرة رضا ورحمة الحديث ده أول مرة تسمعوه في حياتكم صح؟ وفي البخاري ومسلم تاني القصة دي احنا لسه في الأول ده احنا لما نخلصها تلاقيك طلعت بحاجات عظيمة جدا بس ركز قال أنا ما خرجت لهذا السوق إلا اتباعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما خرج مسلم إلى سوق فاشترى منها شيئا فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور عندك أولاد بنات عندك بنات وعندك أولاد ذكور جبت انت حلويات ولا حاجة من السوق اديته للبنات خلاص فخص به الإناث دون الذكور إلا نظر الله إليه نظرة رضا ورحمة يا ريت بقى ده درس نتعلمه ونعمله طب واللي هيقول لي أنا لسه مش متجوز ويقول أنا متجوز بس مش مخلف بنات طب ما أنت عندك أختك عندك أمك والحديث الآخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء اللي ربنا رزقه بنات يعني والنبي قال ابتلي ليه ما هو ابتلي يعني اختبر ابتلاء يعني اختبار يعني امتحان ما اصل البنت في البيت امتحان كبير في التربية ما انت لو ما ربطهاش صح صيدت في الامتحان يا باشا ضعت في الامتحان وضيعتها معاك ممكن تضيع أمة كاملة وجيل كامل قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار كنا له سترا من النار أنا نفسي بقى الناس اللي هم المتصدقين بحرية المرأة وكرامة المرأة والإسلام ضيع حقوق المرأة نقول لهم يا جهلة يا جهلة يا أغبياء يا, يا, يا متخلفين يلي في حياتكم مش عارفين ان اعظم دين هو دين الاسلام وان اللي جعل للمرأة الحرية هو الاسلام واللي جعل للمرأة المكانة هو الاسلام هو انا هسألك سؤال هو احنا عندنا عندنا في المصحف في القرآن في سورة اسمها سورة الرجال ما فيش لكن في سورة اسمها سورة النساء صح في عندنا سورة اسمها سورة مريم صح مع ان مريم عليها السلام يعني بينتسب اليها غير المسلمين لكن احنا نحن ننتسب اليها نعم عليها السلام وعلى عيسى عليه السلام لكن اقصد اقول لك طب اقول لك على معلومة هي المعلومة دي للنصارى برضه تعرف ان مريم مش مذكورة في في الكتاب المقدس في الانجيل بنفس العدد اللي ذكرت فيه في القرآن ذكرت في القرآن أضعاف أضعاف العدد اللي ذكرت فيه في الإنجيل يبقى, يبقى مين اللي كرم المرأة الإسلام شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن المرأة وعن البنت نرجع لملك بن دينار قال ملك بن دينار وقد كنت آنذاك عزبا عزبا يعني ايه يعني غير متزوج لا زوجة لي أسكن إليها فانتبهت الآدمية بين جوانحي حسيت كده ان انا بني ادم ايه ده ده انا المفروض ابقى راجل وليا زوجة وليا بيت وليا بنات وليا اولاد ايه اللي انا فيه ده انا مشغول بس بشرب الخمر والمخدرات وان انا اخد رشاوي من الناس واعمل بلطجي على ناس وعمال استغل بس سلطتي في الشرطة وكده وخلاص فبدأ ايه يتحرك عنده موضوع الآدمية ان هو بني آدم محتاج زوجة ومحتاج أبناء وقد طمعت في دعوة صالحة من البنات المسكينات إذا أنا أدخلت عليهن بفرحة أو دخلت عليهن بفرحة أو جئت إليهن بفرحة أو فرحتهم يعني فأخذت للرجل من غريمه حتى رضي أول مرة بقى المرة يعمل إيه ينتصر بقى للحق فعلا وأضعفت له من ذات يدي لأزيد في فرح بناته اديته كمان من الفلوس اللي معايا الشخصية قلت له خد وهات لهم حلويات وحاجات وفرح بناتك لما تروح وقلت له وهو ينصرف من السوق عهد يحاسبك الله عليه ويستوفيه لي منك إلا جعلت بناتك يدعون لي إذا رأيت فرحتهن بما تحمل إليهن لما ترجع البيت وتلاقي بناتك يفرحوا استحلفك بالله ان انت تخليهم يدعوا لي اه اللي هو ابو البنات قال له وقل لهن مالك بن دينار قل لهم يدعوا الواحد اسمه مالك بن دينار قال مالك وبت ليلتي هذه أتقلب من شدة الفكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معانيه الكثيرة التي تحث على إكرام البنات والتي تقرر أن من أكرم بناته حرصا على أن ينشأن كريمات فرحات فقد كرم على ربه وما زال هذا الحديث نجوى روحي ده دايما عمال ايه افكر فيه وملأ نفسي طوال ليلتي تلك الى الصباح ما جالوش نوم من التفكير وفكرت حينئذ في الزواج ولما كنت اعلم ان الناس لا يزوجونني من بناتهم الطيبات ما دمت من الخبيثين لم أجد أبدا من الاتجاه إلى سوق الجواري هعمل إيه لو رحت لحد أقول له زوجني بنتك هقول لا ده أنت راجل ظالم ده أنت راجل شريب خمر ده أنت راجل بتاخد رشوة ده أنت راجل بتظلم الناس فمحدش هيجوزني بنته لأن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين فأنا خبيث وهم طيبين مش هيجوزوني النهاردة بقى لو جه واحد بالمنظر ده زي مالك بن دينار يروح بيت حد يقول له يا ده هنجوز بنتنا الظابط خدها يا ابني مش مهم بقى بيصلي ما بيصليش بيسرق ما بيسرقش ظالم مش ظالم مش فارقه معاه صح فمالك بن دينار يعمل ايه ما عايز يتجوز هيعمل ايه هل بس ما فيش غير حل واحد ايه هو بقى قال لم أجد بدا من الاتجاه إلى سوق الجواري رحت بقى سوق الجواري أشتري جارية وأتزوجها هعمل إيه هي دي الحاجة الوحيدة اللي هترضى فمضيت إلى السوق واشتريت جارية نفيسة وقعت مني من أحسن موقع استريح لها ولدت لي بنتا شغفت بها أعظم شغف حبيت بنتي دي قوي اما خلفت البنت دي منها حبيتها جدا وقد, وقد ظهرت لي فيها الانسانية الكبيرة التي لم تكن لمثلي حسيت فعلا ان انا انسان وعندي عواطف وعندي احاسيس وعندي مشاعر وبنتي وبخاف عليها وعايز اربيها فرأيت بعد ما بيني وبين صورتي الاولى حسيت ان انا بقيت مختلف خالص عن الاول رأيتها سماوية لا تملك شيئا سوى أبيها وأمها فليس لها من الدنيا إلا شبع بطنها ثم لها بعد ذلك سرور نفسها تشب عليه أكثر مما تشب على الرضاع تحب أن أنا أقعد ألعبها فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رحمة الله فملك بها نفسه ما كان ينبغي له بعد ذلك أن يأسى إذا فاتته دنيا غيره كما علمت أن الذي يجد طهارة قلبه لابد أن يجد سرور ذلك القلب وأن الذي لا يبالي بالهم لا يبالي الهم به كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في نفسي حسيت ان البيت بقى فيه حياة اب وام وبنت وبقى حياة كذلك حسيت ان قلبي اللي كان صخر ده بقى ايه بقى حي فلما دبت على الارض ازددت لها حبا وبها الفا تعودت عليها لما بدأت تحبي وتمشي فرزق روحي منها أطهر صداقة في صديق تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة ولا تكون إلا لمحض سرور القلب دون مطامعه فتمده بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة عايز يقول أنا, أنا حسيت أن أنا اتولدت من جديد حس أن أنا قلبي بقى فيه الروح وعايز يقول كده قال وجهدت أن أترك الخمر بقيت أجاهد أن أنا أسيب الخمر فلم أستطع إذ كنت منهمكا على شربها ولكن حبي ابنتي وضع في الخمر الآثام التي وضعتها فيها شريعة الله فكرهتها أشد كره ومع ذلك كنت أعكف عليها غير أنني كلما وضعت المسكر وهممت به دبت بنيتي إلى مجلسي هذا ثم جاءت فجاذبتني الكأس حتى طريقها على ثوبي كل ما تشرب خمرة بنتي تحبي وتيجي على ايديها ورجلها تقوم ماسكه الكاس من ايدي توقعه على ملابسي فلا اغضب إذ كان هذا يسرها ويضحكها فأراني أسر لذلك وأضحك ودام هذا مني ومنها فأصبحت في المنزلة بين المنزلتين أشرب مرة وأترك مرارا إذ كانت النشوة بابنتي أكبر من النشوة بزجاجتي انا بفرح لما بشرب كاس بس بفرح لما بلاقي بنتي قدام عيني بتضحك وبتفرح وبتلعب واذ كنت كلما رجعت الى نفسي استعيذ بالله ان تعقل ابنتي معنى الخمر يوما فتقتضي بي دايما بدعي ربنا يا رب بنتي ما تعرفش الخمر دي وتشربها زي ما انا شربتها ما هو تلاقي برضه الراجل كده اللي بيشرب سجاير ها يقول ايه يا رب عيالي ما يدخنوش زي سجاير طب ما تبطل يا عم ما تبطل انت قال وإذ كنت كلما رجعت إلى نفسي أستعيذ بالله أن تعقل ابنتي معنى الخمر يوما فتقتضي بي فأكون قد بخست أيامها ثم أتقدم إلى الله وعلي ذنوبها فوق ذنوبي فإذا ترحم الأولاد على آبائهم وجدتها تلعنني درس مهم والله بقول دايما بدعي ربنا ان هي ما تشربش خمره زي ابوها بدل ما اجي اروح ليوم القيامه لربنا اروح له بذنوبي وذنوب بنتي ان انا علمتها وبعد كده لما موت الناس كلهم الاولاد يدعوا الابهات للاباء والامهات اللي ماتوا وهي تلعني وتدعي عليا ما هو الواد برضو اللي شاف ابوه علمه السجاير هيعمل كده في ابوه وعلى هذه الظنون وأحاديث النفس مضيت وأنا أصلح من أمري شيئا فشيئا وكلما كبرت بنتي كبرت فضيلتي بقت عندي أخلاق كويسة فلما تم لها عامان ماتت فكدني الحزن عليها ولم يكن لي من قوة الروح ووثاقة الإيمان ما أتأسى به وألجأ إليه فضاعف الجهل أحزاني وجعل مصيبتي مصائب فرجعت من ذلك إلى شر مما كنت فيه وكانت أحزاني أفراح الشيطان فأراد الشيطان أخزاه الله أن يتفنن في أساليب فرحته بي وقد عدت إلى جواره واستلقيت في رحابه في ناس إيمانهم مش قوي لو حصل له ابتلاء أو مصيبة يقع في المعاصي والذنوب وده غلط غلط كبير قال فلما كانت ليلة النصف من شعبان وانا عايز اقول حديث الاول على ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان ما فيهاش احاديث صحيحة خالص في حد ما اعلم الا هذا الحديث الذي ساقوله قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله الى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن مشرك أو واحد مخاصم أخوه أو قاطع صلة الرحم هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره وقال الألباني هو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة ورقمه سهل أوي واحدين أربعتين ألف مية أربعة وأربعين قال مالك بن دينار فلما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة سول لي لعنه الله يعني الشيطان أن أسكر سكرة ما مثلها سكرة الشيطان منقله أنهي ليلة كمان أن أسكر سكرة ما مثلها سكره فبت كالميت مما ثملت نمت في اليوم ده مسطول سكران ثمل يعني مش في وعيه بسبب الخمر من السكر بسبب انه تجرع وشرب هذا الخمر الكثير فنام زي الميت مش حاسس بحاجه وتقاذفتني احلام واحلام ثم رايت القيامه والحشر وقد ولدت القبور ولدت القبور من فيها يعني القبور بدأت تطلع الناس اللي ايه اللي فيها ناس بدأت تخرج من من القبور وسبق الناس وأنا معهم وليس وراء ما بي من القرب غاية وسمعت خلفي زفيرا أشبه بصوت الأفاعي هو بيقول أنا شفت يوم القيامة ويوم الحشر والقبور الناس بتخرج منها وبتطلع تجري وانا عمال اجري في وسط الناس وانا بجري سمعت صوت من ورايا صوت فحيح صوت كده يشبه صوت الافاعي والحيات فالتفت انظر خلفي فاذا تنين عظيم التنين اللي هو تعبان ضخم فاذا تنين عظيم ما يكون اعظم منه طويل كالنخله السحوق نخله عاليه قوي ده ارتفاع التنين يرسل الموت من عينيه الحمرا وين كالدم وبيجري وراه وفي فمه مثل الرماح من أنيابه أنيابه زي الرماح والأسهم ولجوفه جوف التنين حر شديد لو ظفر به على الأرض ما نبتت فيها خضراء يحرق الأرض وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء مسرعا يريد أن يلتقمني عاوز يبلعني أنا فمررت بين يديه هاربا فزعا وإذا بشيخ هرم راجل كبير قوي قوي في السن يكاد يموت من الضعف والهزل خلاص بيموت فعزت به الحقني يا شيخ الحقني يا عم الحاج الحقني انقذني احميني فعزت به أقول أجرني أجارك الله انقذني منه فقال أنا ضعيف كما ترى ولست أقدر على هذا الجبار فأسرع مبتعدا عنه فلعل الله أن يسبب لك أسبابا للنجاة قال مالك بن دينار فوليت هاربا وأشرفت على النار وهي الهول الأكبر بيجري لها في وشه النار إيه ده هروح فين فرجعت هاربا والتنين على أثري يجري ورايا ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى فاستجرت به فبكى من الرحمة لي صعبان أنا عليه بكى وهو يقول أنا ضعيف كما ترى وما أقدر على هذا الجبار ولكن اهرب إلى هذا الجبل فلعل الله يحدث لك أمرا فنظرت فإذا الجبل تقوم عليه دار عظيمة بيت ضخم دار لها نوافذ وشبابيك عليها سطور جمع ستارة فأسرعت إليها والتنين من ورائي فلما شارفت الجبل فتحت النوافذ أول ما وصل عند الجبل لقى النوافذ والشبابيك اللي موجودة في القصر ده والبيت ده اتفتحت ورفعت السطور وأشرقت على وجوه أطفال كالأقمار شفت أطفال كتير وشهم وش القمر وقرب التنين مني وصرت في هواء جوفه وهو يتضرم علي حسيت بالحرارة السخنة بتاعت هواء اللي خارجة من جوف التنين حتى إذا لم يبقى إلا أن يأخذني خلاص تصايح الأطفال جميعا يا فاطمة يا فاطمة وإذا ابنتي التي ماتت قد أشرفت فلما رأت ما أنا فيه صاحت وبكت ثم وثبت كالقذيفة جريت بسرعة فجاءت بين يدي ومدت إلي شمالها فتعلقت بها ومدت إلى التنين يمينها فولى التنين هاربا ثم أجلستني وأنا كالميت من الخوف والفزع ثم قعدت في حجري كما كانت تصنع في الحياة وضربت بيدها على لحيتي وقالت يا أبتي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال فبكيت وقلت يا بني أخبريني عن هذا التنين الذي أراد هلاكي قالت ذلك عملك السوء الخبيث أنت قويته حتى بلغ هذا الهول الهائل والأعمال هنا ترجع أجساما كما رأيت الأعمال السيئة بقت بالشكل ده قلت فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرت به فلم يجرني قالت يا أبتي ذاك عملك الصالح أنت أضعفته فضعف حتى لم تكن له طاقة أن يرد عنك عملك السيء ولو لم أكن لك هنا لو أنا ما كنتش مت ولو لم تكن اتبعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فرح بناته المسكينات الضعيفات ما كانت لك هنا شمال تتعلق بها ويمين تطرد عنك التنين قال ثم انتبهت من نومي فزعا ألعن ما أنا فيه ولا أراني أستقر كأني طريد عمل السيء كلما هربت منه هربت إليه وأين المهرب من الندم الذي كان نائما في القلب واستيقظ القلب ولكنني أملت في رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسر وقلت في نفسي إن يوما باقيا من العمر إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمره ما كان ينبغي أن يستهين به فات كتير ألحق أصلح في اللي جاي وصممت على التوبة لأرجع الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف الذي رأيته في المنام أسمن به لحمة وأقوي به عظمة حتى إذا استجرت به أجارني ولم يقل أنا ضعيف كما ترى سألت عن سبيل التوبة النصوح فدلني الناس على الحسن البصري الذي كانت حلقته هنا في هذا المسجد وقيل لي إنه جمع كل علم وفن إلى ورع وزهد وعبادة وإن لسانه السحر وإن شخصه المغناطيس وإنه ينطق بالحكمة وغدوت إلى المسجد والحسن في حلقته يقص ويتكلم فجلست حيث انتهى المجلس فلم يكن غير بعيد حتى عرضني هزة كنفضة الحمى ده هو سأل اروح فين قالوا له روح المسجد عند الحسن بس دخل المسجد فهو جالس بدأ جسمه يرتعد امتى قال ارتعد جسدي إذ سمعت الشيخ يقرأ تلك الآية التي قرأتها علي ابنتي في المنام ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال فلو لفظتني الأرض من بطنها وانشق القبر عني بعد الموت ما رأيت الدنيا أعجب مما رأيتها في تلك الساعة وأخذ الحسن يفسر الآية الكريمة تعرف يعني إيه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق العلماء يقولوا إيه ليس العجب في عبد يتودد إلى سيده ولكن العجب في سيد يتودد إلى عبده ربنا بيقول لك ألم يأني للذين آمنوا بيقول لك ما جاش بقى الوقت اللي ترجعوا لي فيه ما جاش بقى الوقت اللي تعودوا لربكم فيه ما جاش الوقت اللي ترجعوا لربكم اللي بيحبكم وخلقكم ويريد لكم الخير ويريد لكم الجنة ما جاش الوقت ترجعوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق دي كانت مقدمة قبل ما نبدأ نتكلم عن قصة مالك بن دينار دي المقدمة أما عن بداية القصة من هنا كانت البداية ما إن تاب مالك بن دينار حتى بدأ صفحة جديدة ملأها بالطاعة والزهد فكان عابدا زاهدا ذاكرا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اعتزل الدنيا وزهرتها الفانية وأقبل على الآخرة بقلبه وجوارحه وكان رحمه الله تعالى يقول اللهم أقبل بقلوبنا إليك حتى نعرفك حسنا وحتى نرعى عهدك وحتى نحفظ وصيتك حسنا اللهم سومنا سيم الأبرار وألبسنا لباس التقوى اللهم إنا نتوب إليك قبل الممات ونلقى بالسلام قبل اللزام اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير كله خير الآخرة وخير الدنيا ثم يقف مالك عند كلامه هذا ويقول يحسبون أني أعني بخير الدنيا الدينار والدرهم لا إنما أعني العمل الصالح حتى ألقاك يوم ألقاك وأنت عنا راض رغبة ورهبة إليك يا إله السماء وإله الأرض ثم يبكي بكاء خفيفا فيبكي الناس معه وكان يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها قالوا وما هي يا أبا يحيى قال معرفة الله تعالى أحلى حاجة في الدنيا أما عن خشيته رحمة الله عليه خشيته لله وعبادته لله فهذا أمر نحتاج فيه وقت كبير فنرجئه إن شاء الله إلى يوم الأحد المقبل قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك